بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا الحمد لله حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا ومولانا وسيدنا من شيء بعد الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا الحمد لله رب العالمين أما بعد إخواني وأحبابي في الله أخباركم إيه في شهر رجب وشعبان كيف أخبارنا في الاستعداد لرمضان يا جماعة عاملين إيه إحنا النهاردة أهو يعني ليلة أربعة رجب يعني الايام بتعدي بسرعه جدا يا اخواني يعني احنا دلوقتي 4 رجب يعني ايه اسابيع يا جماعه اخباركم ايه في رجب اخباركم ايه في الاستعداد لرمضان اخباركم ايه في هذه الايام الخطيره اخباركم ايه في هذه الايام العظيمه اخباركم ايه في الشهرين دول يعني اللي الواحد كده بيتنسم فيهم قول الله سبحانه وتعالى ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف اني لاجد ريح رمضان يعني الواحد فعلا يا اخواني يعني مشتاق لكل حاجة في رمضان مشتاق لكل ملمح من ملامح رمضان مشتاق لكل لحظة من لحظات رمضان ولكل لحظة من لحظات الاستعداد لرمضان مش عايزين الفرصة دي تضيع علينا ابدا مش عايزين الفرصة دي تروح مننا ابدا مش عايزين الكلمة بتاعة سيدنا كعب بن مالك اللي راح عليه بسببها غزوة تبوك اللي راح عليه بسببها اخر غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام اللي راح عليه بسببها خمسين ستين يوم رسول الله ما قطعوا فيهم اللي بسببها فرق بينه وبين زوجته اللي بسببها يعني ضاق من الألم ما الله وحده به عليم اللي بسببها يعني تخلف عن آخر غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيشوف النبي عليه الصلاة والسلام خارج يجاهد في تبوك وبيقول وأنا أقول وأنا قادر على ذلك إن شاءت انا اقدر وقت ما احب اجاهد هجاهد وقت ما احب اخرج ورا النبي عليه الصلاه والسلام هحصل النبي عليه الصلاه والسلام وقت ما احب اعمل زي دول اعمل زي دول وفي النهايه ما قدرش وراحت منه الغزوه اوعى تقول انا قادر على ذلك ان شئت اوعى تقول انا قادر ان انا اختم القران ان شئت بس خلوا رمضان يجي سيبوني ومالكوش دعوه انا قادر على الصيام والقيام والختمات والتهجد والتراويح والاعتكاف يا ابني ده وهم يا ابني الشيطان بيضحك عليا علي وعليك وعليكي وبيقول لنا عليك عمر طويل فارقد عليك شهر طويل نام نام نام نام ما تصحاش الوقت خليك اوعى تصحى احسن رمضان تكسبه وتفوز بيه نام خليك متخدر اوعى تقوم اوعى تصحى اوعى تتنفض الوقت اللي احنا فيه يا جماعه عايز انتفاضه لان معظم الناس صعب انه يفهم يعني ايه ابدا من الوقت يعني ايه اشد حيلي من الوقت يعني ايه انطلق من الوقت عايز انتفاضه عايز وقفه مع نفسه زي سيدنا ابراهيم عليه السلام إذ قال إبراهيم لأبيه أزر تتخذ أصناما لا إني أراك أراك أنا شايف بقلبي عين اليقين وإني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين سيدنا إبراهيم ربنا اداله نور اليقين ربنا رزقه نور اليقين فعمل فلما جن عليه الليل رأى كوكبه ساب الدنيا وساب الناس وساب بلده وراح في مكان منعزل كله ظلام ولفه الظلام كما يلف الرحم الجنين وقعد وقف وقف حياته ليه النور ده لو راح مني مش هعرف اجيبه تاني ياما ياما رزقت نور حب القرآن وضيعته لانك اتشغلت عنه بغيره ياما رزقت نور العزم على انك توصل لربنا وضيعته ياما رزقت نور ان انا لا يمكن اكمل كده ولازم اقف مع نفسي وضيعته لما ربنا يديك نور لما ربنا يدينا نور يا جماعة اوعى تفرط فيه اوعى تتشغل عنه بغيره الوقت اللي في قلبه احساس ان رمضان ده شيء عظيم ان رجب وشعبان دول موسم استعداد عظيم ان احنا لازم باذن الله سبحانه وتعالى نجاهد ونور الله من انفسنا خيرا في هذه الايام استعدادا لهذا موسم التغيير العظيم اللي شايف النور ده في قلبه اوعى تضيع النور ده اوعى تتشغل عنه بحاجة عايزين نقول ايه عايز اقول لك تخيل لو تخيل لو ربنا رزقك وربنا قادر على كل شيء طبعا وربنا رزقك بالأعظم من كده مليون مرة يعني تخيل لو رزقت عربية يعني همر مثلا ولا أي حاجة رزقت عربية احدث عربية في الدنيا وطلعت بيها على الطريق السريع ودست بنزين وطاير وفرحان ما انتش مصدق بقى ايه طريق فاضي قدامك وانت منطلق ودايس بنزين والعربية بتنهب الارض نهب وانت ماشي بالعربية فرحان جبت 150 لسه جبت 160 جبت 170 جبت 180 والعربية لسه بتجيب معاك وانت طاير طلقة فجأة لقيت عربية جاية في وشك فجأة عربية منك وبينها كذا متر هل تقدر لو حطيت رجلك على الفرامل تتفادى الحادثة دي لا يمكن لا يمكن ولا يوجد فرامل في الحياة كلها قدر البشر يوصلوا لها انك لما تفاجأ بالعربية قدامك وانت على السرعة الرهيبة ديت انك انت تقدر تفرمل ما ينفعش قال لك ليه قال لك لان الفرامل دي لازم تبقى من بدري ولازم تبقى بالراحة واحدة واحدة مفيش حاجة عشان كده كل الحوادث القاتلة اللي بتحصل على الطريق ايه واحد طاير على 160 وفوجئ بحاجة قدامه يقوم دايس فرامل فجأة عربيته تتقلب او يدخل ويعمل حادثة قاتلة انا المفاجأة اللي عايز اقولها لكم يا جماعة ان كل واحد مننا سايق على 160 فعلا كل واحد مننا سايق في حب الدنيا في الانشغال بالدنيا في التغافل بالدنيا في الانشغال بمشاكل الدنيا على 160 170 180 فينا ناس فاكرة ان يوم واحد رمضان هيقوم حاطط رجله على الفرامل قلبه هيقف عن التفكير في المشاكل والمشاغل ذهنه هيقف عن التفكير في كل ما سوى الله ويدخل رمضان وهو مفرمل والدنيا تمام التمام ده وهم يا ابني ده وهم بدليل انك كل صلاة بتدخلها في الخمس فروض بتدوس عن فرامل عشان قلبك يقف عن التفكير في الدنيا قلبك بيقف عن التفكير يا ابن الفرامل عندك بايظه اصلا ده مش بس العربيه جديده وجميله والفرامل سليمه بس ما تقدرش تقف الوقفه السريعه ديت انت يا ابن الفرامل عندك بايظه اصلا الفرامل عندنا بايظه بدليل انك كل صلاه بتدوس على الفرامل وما بتقفش وما بتقدرش تفصل تفكير عن الدنيا ومشاغلها واهوائها وشهواتها ومعاصيها ومشاكلها عشان كده يا جماعه اللي مش هيدوس فرامل من الوقت للاسف الشديد الحادثه بتاعه اول رمضان اللي بتاع بتحصل كل سنة هتحصل هتحصل إلا أن يشاء الله ربنا شيئا لازم تدوس فرامل من الوقت تخيل انت عدى عليك كم رمضان لحد دلوقتي 10 رمضانات مثلا في 30 يوم ب 300 يوم يعني 600 فرصة عتق من النار يعني 600 دعوة مستجابة بعد 600 فرصة عتق من النار انت فين يا ترى انت وصلت فين بعد 600 فرصة عتق من النار ليه ما تغيرتش ليه زي ما انت ليه انت زي ما انت ليه يا جماعة رغم ان المفروض لو رمضان واحد كان صح ما كانتش الدنيا تبقى كده عشان كده عايزين نفرمل النهاردة عايزين نبدأ نفرمل مع بعض يا جماعة عايزين نشوف موضوع الفرامل ده لان الموضوع ده لو ما اتبعناش ليه من الوقت لو ما دوسناش فرامل من الوقت زي المروحه اللي شغاله ده ايه لو قفلت الكبس بتاعها الوقت مش هتقف فورا اوعى تفتكر ان مروحه الدنيا في قلبك يا دوبك تتك على الكبس في اول رجب عشان المروحه تقف على اخر شعبان عشان تدخل شعبان وانت قلبك بتاع ربنا بجد عايزين من الوقت يا شباب نكتب على قلوبنا وقف لله تعالى عايزين نكتب على قلوبنا وقف لله قلوبنا دي بتاعت ربنا بس الثلاث شهور دول باذن الله ربنا يعيننا فيهم على نفسنا الحقيقه المعنى اللي انا عايز اكلمكم فيه النهارده والمعنى اللي انا حاسس ان احنا لازم نقف امامه ولازم نتدبر فيه يا اخوانا احنا بنتكلم دايما عن الدار الاخره وعلى فكره الدار الاخره ديت اخطر فرامل في الدنيا اخطر فرامل في الدنيا بس لو احنا فعلا قلوبنا عاشت معاه احنا دايما بنتكلم على الاخره يا جماعه واحنا مش حاسين ايه هي الاخره واحنا مش حاسين الواحد لما بيتدبر في الفاظ القران والسنه في الكلام عن الاخره يا جماعه في حاجه يا اخوانا لما ربنا يقول يوما يجعل الولدان شيبا الكلمة دي الوحيدة تشيب الكلمة دي الوحيدة تشيب يعني ايه يوما يجعل الولدان شيبا يعني ايه طفل يشيب لما يشوف يوم القيامة يعني يوم القيامة ده ايه يا جماعة لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك وان يوما عند ربك كألف سنة وان يوما عند ربك كألف سنة يعني ايه يوما كألف سنة يعني ايه يعني الكلمة دي الوحيدة تشيب يا اخوانا لما تفكر كده وتبص ربنا اتكلم عن النار قال ايه وما ادراك ما هي ربنا بيقول للنبي انت ما حدش في الوجود يقدر يعرف يعني ايه جهنم ما حدش يقدر يعرفها طب لما ربنا اتكلم عن يوم القيامه قال لك وما ادراك ما يوم الدين وما ادراك ما يوم الدين قال لك وما ادراك ما يوم الدين يعني وما ادراك ما القلاء يعني شيء فوق التصور لما ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه اتكلم عن الجنه قال لك ولا خطر على قلب بشر يعني شيء فوق قدرة الإنسان على التخيل أصلا يعني مهما تخيل الإنسان نعيم مهما تخيل علماء الديكور وعلماء الهندسة في القصور وعلماء المجوهرات والتشكيل بتاع المجوهرات وعلماء الأزياء والموديلات وعلماء الفنون التشكيلية وعلماء الألوان وخلط الألوان مهما تخيلوا عمرهم ما تخيلوا يعني ايه جنه يعني الجنة دي حاجة فوق قدرة الإنسان على التصور يوم القيامة ده حاجة فوق قدرة الإنسان على التصور النار دي حاجة فوق قدرة الإنسان على التصور الموت القبر النزول تحت القبر النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك لولا ألا تدافنوا لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم انتوا بس لو سمعتوا اللي بيحصل في المقابر لو سمعتوا اللي بيحصل في مقابر العيسوي ده ايه لولا الا تدفنوا ما كانش حد يدفن حد لدعوت الله ان يسمعكم ان بس تسمع اللي بيحصل هناك تسمع الذنوب اللي انت بتعملها دي اللي ماتوا عليها من غير ما يتوبوا منها تسمع بس بيتعذبوا عليها قد ايه تسمع معصيه السر اللي انت وقعت فيها امبارح او المعصيه اللي انت عملتها امبارح تسمع بس تسمع اللي بتتعذب عليها الوقت دلوقتي بسبب انها ماتت من غير ما تتوب منها بتتعذب على عذاب شكله ايه لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر لولا الا تدافنوا لولا ان ما كانش حد هيدفن حد لدعوت الله ان يسمعكم يعني الموضوع فوق قدرة الانسان على التخيل لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو تعلمون ما اعلم لان كل الناس معلوماتها عن اللي فوق التراب لو عرفتوا اللي بيحصل تحت التراب لو عرفتوا اللي بيحصل تحت رجليك وتحت الارض لو عرفتوا شفتوا اللي بيحصل اللي بيدفن تحت الارض لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا خلاص ولا بكيتم كثيرا كنت تلاقي الناس في الشوارع ماشيه قاعده تعيط وما تلذذتم بالنساء على الفرش يعني مش شهوه الحرام تنعدم من الناس ده شهوه الحلال هتنعدم من الناس ولا خرجتم الى الصعودات تشأرون الى الله كنت هتلاقي ملوك الخليج سايبين القصور بتاعتهم وطالعين يجروا كنت هتلاقوا المليارديرات بتوع مصر سايبين الفلل بتاعتهم وطالعين يجروا كنت هتلاقوا التجار سايبين الاسواق وطالعين يجروا كنت هتلاقوا الاطباء سايبين المستشفيات وطالعين يجروا كنت هتلاقوا المحامين سايبين المحاكم وطالعين يجروا كنت هتلاقوا الناس سايبين البيوت وطالعين يجروا وكله بيجري يدور على جبل او يدور على صحراء يقف في مكان لوحده ويرفع ايده ويصرخ انقذني يا رب اغثني يا رب ولا خرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله ده كل ده لو تعلمون ما اعلم عايز اقول يا جماعه عايز اقول من المقدمه دي ايه عايز اقول يا اخوانا ان يوم القيامه ده فوق القدره على التصور على التصور يوم تشخص فيه الابصار يعني ايه تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم يعني الاوصاف دي معناها ايه لما النبي يقول لك ان الموت ده حاجه فوق قدره الانسان على التخيل يقول لك ان اللي بيحصل تحت الارض ده حاجه فوق قدره الانسان على التخيل يوم القيامه ده حاجه ما حدش يقدر يفهمها النار دي حاجه ما حدش يقدر يستوعبها الجنه دي حاجه ما حدش يقدر يتخيلها يعني معنى الكلام ده يا جماعه الخلاصه من الكلام ده ان احنا مش عارفين يعني ايه اخره الخلاصة من الكلام ده ان احنا مش فاهمين يعني ايه دار اخرة ان احنا قاعدين في الدنيا واحنا مش فاهمين ايه الاخرة ان احنا نفسنا اللي قاعدين في الجامع بنعاني من الغفلة احنا مش فاهمين ايه خطورة الاخرة ايه درجة الاخرة عشان كده سبحان الله العظيم عايزين النهاردة نقف مع مشاهد من الدار الاخرة بس مش هنقف مع اي مشاهد احنا هنقف مع اللحظات الاولى في كل حاجة احنا هنقف مع البدايات الاولى في كل حاجة يعني انا مش هقول لك يوم القيامة لما الدنيا ايه لما الدنيا تسخن واليوم يحتدم ويحصل المشاهد المفزعة اللي بتحصل في وسط اليوم ده انا عايزين بس نفكر اول لحظات يوم القيامة دي شكلها ايه البدايات يا اخوانا البدايات اول لحظات القبر ديت او تحت التراب دي شكلها ايه اول لحظات النار دي شكلها ايه يعني وانا جاي ببص في الكتاب دوت لسنا بمأمن ده لسنا بمأمن ده كتاب يعني واحد يعني دكتور مهندس عامله بيتكلم عادي ايه الزلازل اللي بتحصل على الارض دي يعني ايه الارض بيحصل عليها كل ثانيتين زلزال يعني ايه الزلزال دي ايه الزلزال ده هو احنا قاعدين في خطر الوقت يا جماعه باب تاني بيقول لك يعني ايه براكين ايه البراكين دي باب تالت بيقول لك يعني ايه اوبئه باب رابع بيقول لك يعني ايه اعاصير باب خامس بيقول لك يعني ايه طوفان باب سادس بيقول لك قاعد يجيب لك صور قاعد يجيب لك صور زلازل حصلت في بلاد العالم قاعد يجيب لك صور براكين قاعد يجيب لك حقائق علمية حوالين الظواهر الطبيعية اللي كده كده بتحصل حوالينا ولكن ممكن تكون بتحصل في بلد غير بلد في مكان غير مكان انت بتخرج يا اخوانا من التصور ده ان فعلا احنا مطمنين ازاي يا جماعه احنا قاعدين مطمنين ازاي احنا قاعدين بنعصي ربنا واحنا مطمنين ازاي اللحظات الاولى من يوم القيامه يعني سبحان الله العظيم انا كنت عايز ابدا باللحظات الاولى في الدار الاخره ولكن يعني يعني هي جت كده في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس ركز معايا بقى عيش معايا بقلبك لوجه الله يا جماعه لوجه الله يا اخواني هذا الكلام عن الله يا اخواني هذا الكلام عن الدار الاخره يا اخواني الفرق ما بين الصديقين وما بين الناس العاديه ان يا جماعه ان ان ان الكلام ده دخل قلوب ناس وما دخلش قلوب ناس على قد ما قلبك هيدخل فيه الكلام ده على قد ما هتبقى صوام او لا على قد ما هتبقى قوامه او لا على قد ما هتبقى فكار او لا على قد ما هتقدر تعيش الدنيا وانت زاهد فيها او لا يا اخوانا الكلام ده هو اللي هيخليك زاهد او مش زاهد يا جماعه الايات دي هي اللي هتخليك عابد او مش عابد يا جماعة كل المعاني اللي احنا بنقول لازم نعملها والعبادات اللي احنا بنشكل عليها والاجتهاد اللي احنا بنطلبه على حسب الكلام ده في قلبك ولا لا الكلام ده انت عايشاه ولا لا يا جماعة عايزين ان شاء الله باذن الله يعني نخرج النهاردة ناويين ان احنا لما نقف قدام آية من ايات القيامة بعد كده آية من ايات الجنة نقف قدام ان زلزلة الساعة شيء عظيم اوعى تعدي يا ابني اوعى تقول سمعتها قبل كده يوم ترونها تذهل اوعى يا ابني يا ابني اقف اقف والزم نفسك انها تقف وامسك المصحف وافتح المصحف لما تشوف ربنا بيقول لك ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون اقف يا ابني اقف اوعى تعدي الاية اقفي يعني ايه انا لازم اكرر الاية دي تاني ادخلوا الجنة الله اللحظة اللي هم واقفين فيها على باب الجنة بعد البهدلة اللي اتبهدلوها في الدنيا بعد التهديدات اللي تهددوها من اهل الباطل وهم مصممين يشتغلوا في الدعوة عشان الجنة بعد البهدلة اللي اتبهدلوها في الليل عشان يصحوا وهم نايمين متأخر بس عشان قيام الليل عشان الجنة وهم بيسيبوا شهوات هيموتوا عليها بس عشان الجنة وهم بيتعرضوا لضغط نفسي رهيب وهم بيضحوا بالدنيا وكل الناس بتبص لهم انهم مجانين بس عشان الجنه وهو بيقول له النهارده ادخلوا الجنه ادخلوا الجنه ادخل يا ابني ادخل الجنه عيش في المعنى ده اقف كرر الآية امشي وروح وتعالى في المكان اللي بتقرا فيه وعيد الآية على قلبك عشر مرات يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب اوعى يا بنتي تعديها اقفي شوف يعني ايه يطاف عليهم عيش بقلبك عايش بقلبك مين اللي هيطوفوا عليكي والصحاف دي فيها ايه والاكواب دي فيها ايه طب قلبك ما هوش قادر يقبل المعنى لسه مش عارفه تعيشي معاه قومي كرري طب زهقتي مش عارفة تكرريه امشي واجبري نفسك وانت بتمشي انك تكرريه واحدة واحدة يا اخوانا نبدأ مع كل آية عن الجنة طاقة نور تتفتح في قلبنا مع كل آية عن النار مع كل آية عن الاحتضار مع كل آية عن القبر مع كل آية عن الموت مع كل آية عن القيامة مع كل آية عن الميزان والصراط مع كل آية عن حقارة الدنيا نبدأ نتعلم ازاي نعيش دار اخرى صح عشان كده اللي يعني اللي هي اللي اللي الشرح بتاع درس الليلة في قلبك انت يعني انا هقول لك الاية انت مالكش دعوة بالتعليق اللي انا هعلقه انت ليك دعوة انت الاية دي عملت في قلبك ايه لما ربنا يقول لك اول لحظات في يوم القيامه ركز معايا كده وعيش معايا كده لان ربنا سبحانه وتعالى حطك جوه المشهد ده ربنا حطني وحطك وحطك جوه المشهد ده لما ربنا يقول لك يا ايها الناس يا كل البشريه يا كل ولد ادم بكل القارات وكل الاجناس وكل الاجيال اتقوا ربكم خافوا ربنا خافوا ربنا ليه يا رب ان زلزلة الساعة شيء عظيم يعني ايه الساعة يقول لك ان ساعة الابل يعني ايه لما واحد معاه قطيع كل و... كل فرد في القطيع جري في اتجاه ما هوش عارف يلم حاجة مش عارف يسيطر على حاجة الدنيا انساعت من بين ايديه الساعة كل الناس طالعه كل واحد بيجري في اتجاه من كتر الفزع مفيش حد قاعد يفكر في حد المشهد ده المشهد الرهيب ده ده الساعة يا جماعة إن زلزلة الساعة قال لك مش لازم الزلزلة دي زلزال أرضي قال لك في إنسان يقول لك أنا بتزلزل من جوايا إن قلبك يتزلزل إن عقلك يتزلزل إن نفسيتك تتزلزل يا إخوانا لما واحد بيتعرض لموقف صعب في الدنيا ممكن يجيله مرض نفسي ممكن يجيله اكتئاب ممكن يجيله توتر وممكن لو الموضوع زاد عليه يلاقي نفسه مضطر انه يتعاطى ادويه عشان يقدر يترحم من الالم النفسي اللي جواه ايه اللي جواه ده نفسيته بتتزلزل بتتزلزل زلزال بسيط عشان ابتلاء بسيط من ابتلاءات الدنيا الاكتئاب بتاع يوم القيامه ده هيبقى شكله ايه التوتر بتاع يوم القيامه ده هيبقى شكله ايه الهوس الاكتئابي بتاع يوم القيامه ده هيبقى شكله يا جماعه الامراض النفسيه بتاعت صدمات الدنيا وصلت الناس انها تبقى نزلاء مستشفى امراض نفسيه الامراض النفسيه إز إز الصدمات النفسيه بتاعت يوم القيامه هتعمل في الناس ايه الاكتئاب بتاع اللي دخل جهنم هيبقى شكله ايه اليأس بتاع اللي دخل جهنم هيبقى شكله ايه الالم النفسي اللي هيبقى عايش فيه ان زلزله قال لك النفس نفسها بتتزلزل العقل بيتزلزل القلب بيتزلزل انت قلبك بيتزلزل وانت بتسمع الكلام ده ان زلزله الساعه ده زلزله الدنيا كل يوم كل كل ثانيتين بيحصل زلزال في الدنيا يا جماعه ولكن في زلازل قويه وزلازل ضعيفه امال الزلزال اللي هياخد القارات الستة الزلزال اللي هيجيب جبال البر في البحر وجبال البحر في البر الزلزال اللي هيجيب جبال المشرق في المغرب وجبال المغرب في المشرق عشان كده الامام الرازي في التفسير بتاعه بيقول لك في قول الله وتكون الجبال كالعهن المنفوش قال لك العهن ده الصوف اللي مسبوخ كذا لون حته حمراء وحته صفراء وحته خضراء وحته فقال لك طب يعني ايه الجبل هيبقى كذا لون قال لك الجبال بتاعت الدنيا هي لون واحد ومن الجبال جدد بيض وحمر ها مختلف الوانها وغرابيب وسود قال لك الجبل لون واحد قال لك يعني ايه الجبل هيبقى كذا لون قال لك لان زلزله الساعه هتصل من الشده ان جبال الارض هتصير من اماكنها فتلاقي جبال البحر الاحمر دخلت في جبال الهيمالايا وتلاقي جبال القلب دخلت في جبال سلاسل البحر المتوسط وتلاقي فبيقول لك ان الوان الجبال هتتداخل لان جبال المشرق هتيجي المغرب وجبال المغرب هتيجي المشرق والكلام ده يا اخوانا الكلام ده كلام مين يا جماعه ان زلزله الساعه طب بالله عليك انت هتعمل انت ايه في الموقف ده لما اتفرجت على فيلم عن مشاهد من بعض الزلازل وشفت بعض الصور للزلازل الموضوع يفزع قلبك الموضوع يزلزل قلبك فعلا الموضوع يخلع قلبك احنا قاعدين الوقت بس مطمنين انت يوميها هتعمل ايه يوميها ده ربنا بيقول يوم ترونها ترونها تا ربنا بيقول كل الناس هتشوفها الكلام اللي ربنا بيقوله لك ده ربنا حطك جوه المشهد ده الايات حطتك جوه المشهد ده ان زلزلة الساعة شيء عظيم قال لك كلمة شيء عظيم ده اسلوب من اساليب التهويل والتضخيم والتفخيم قال لك بس الاسلوب ده ما بيقولوش غير اللي ما بي... اللي مش قادر يوصف اللي شاف زلزال مثلا رهيب فيقول لك ده الزلزال ده حاجه كبيره قوي ده حاجه خطيره قوي ده حاجه عظيمه قوي فاللي قدامه فاهم انه بني ادم مش قادر يوصف مش عارف يوصف فيقوم يقول لك شيء عظيم عشان يعني ايه ي- ي- يوصل لك المعنى المهول اللي حصل قال لك انما ربنا سبحانه وتعالى هو ربنا غير قادر على الوصف ربنا بيقول شيء عظيم ليه هو ربنا غير قادر انه يصف القيامه ده ربنا اللي خلقها لا ربنا قادر انه يصفها امال المشكله فين انت اللي غير قادر انك تفهمها انت اللي غير قادر انك تتصورها انت اللي غير قادر انك تتخيلها مش هتقدر تتخيل القيامه دي ايه طب امال نعمل ايه عشان نعرفها يا رب انا هقول لكم هي عملت في الناس ايه انا هقول لكم هي عملت في كل جارحه من جوارح الناس ايه انا هقول لكم هي عملت في اللي شافها ايه وانت تتخيل ايه هو يوم القيامه ده عشان تبدا من الوقت تشتغل ليه ربنا بيقول لك اسمع معايا بقى شوف الوصف العجيب شوف الوصف اللي ابو بكر الصديق لما طلع مسيلمه الكذاب فبعض الناس اتهزم فبيكلموا ابو بكر يعني ما يمكن مسيلمه يبقى نبي او قال لهم قال لهم الم تسمعوا القران مين اللي يقدر يقول الكلام ده غير ربنا وقرا الايتين دول من سوره الحج يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس الناس سكارى السبعة مليار بني آدم وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قال لهم مين اللي من الذي يقول هذا الكلام غير الله مين اللي يقدر يقول الكلام ده غير ربنا ابو بكر استدل على اليقين بالقرآن بالايتين دول يروى ان الايتين دول لما نزلوا والصحابة كانوا في جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم آه بيقول لك فتأشب الصحابة حول رسول الله يعني ايه تأشب الصحابة الصحابة ابو لفين حوالين النبي عليه الصلاة والسلام وكل واحد فيهم لازق في التاني وكل واحد فيهم منكمش جوه نفسه نفسه وقاعد مرعوب مش قادر ينطق الصحابه تأشبوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يعني الصحابه لما سمعوا الايتين دول كانوا هيتشلوا من الرعب كانوا هيتشلوا من الفزع طب انت لما سمعتهم حصل لك ايه طب انت لما سمعتهم عملوا في قلبك ايه يا اخوانا القضية مش ان الايتين يتشرحوا لك القضية انت قلبك بيقول لك ايه الوقت وانت بتسمعهم انت قلبك بيقول لك ايه وانت بتسمعيهم الايتين اللي خلوا الصحابة يتأشبوا التأشب ده وصف مذكور في حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي بيوصف السبعين ألف اللي بيدخلوا بغير حساب ولا عذاب وبيوصف صالح الأمة فبيقول لك وحولهم أقوام قد تأشبوا مسلمين قاعدين حوالين الناجين دول قاعدين بكل ذل وانكسار مرعوبين مفزوعين ها آه يعني قاعد قاعد مفزوع مش عارف يعمل ايه بيتذلل لاي مؤمن انه ياخده معاه او يشفع له عند الله فده رعب يوم القيامه الصحابه اترعبوا الصحابه عاشوا الموقف يا جماعه الصحابه نفس اللفظ اللي ذكر في حاله العاصي يوم القيامه وصف به الصحابه في الدنيا الصحابه قدروا يعيشوا الحاله الصحابه قدروا يعيشوا الموقف بحقه حقيقي الصحابه قدروا يشهدوا الموقف بعين اليقين الصحابة ارتقوا من اليقين لدرجة ان نفس لفظ التأشب اللي مذكور مع يوم القيامة هم عاشوه واتوصفوا بيه في الدنيا لما تأشبوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم من كتر الرعب والفزع والهلع والخوف اللي هم فيه يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت ازاي يا رب يا رب ده ده الام اللي ماسكه ابنها ده يا رب ده يعني يا جماعه احنا بينا ناس بقالها عشر سنين ما خلفتش يا جماعه وتحت في اخوات ممكن تكون بقالها سنين ما خلفتش وهيموتوا و... و... عشان عيل هي الام لما بتمسك العيل دي بتبقى حاجه سهله انا عمري ما كنت اعرف يعني ايه طفل او يعني سبحان الله بس لحد ما يعني جه حمل كده لزوجتي وكان ال ال ال البنت مهدده انها تموت وزوجتي قاعده في المستشفى شهر شهرين من قبل ميعاد الولاده نفسنا بس ان ينفع البنت تتولد تتحط في حضانه انا لم اكن اتخيل ان فعلا في حاجه اسمها حضانه غالي او انك انت أنا هو الانسان يا جماعه ربنا يرزق كل محروم من الذريه يا رب اللهم امين يا رب في ناس يا اخوانا يعني واحده ممكن ما تتجوزش تقول لك انا مش نفسي في زوج انا نفسي في عيل انا انا يعني لو اتزوج احمل وبعد كده اعيش من غير زوج بس نفسي في طفل نفسي في عيل كلمه اللي قالتها السيده ساره لما جت الملائكه تبشرها قالت االد االد وانا عجوز مش احمل االد انا هيبقى في عيل في ايديا اشيله هيبقى في مولود يعيط ويسهرني بالليل واخده في حضني واضمه لصدري ويكبر قدام عيني يا اخوانا عاطفه الانسان تجاه المولود دي عاطفه رهيبه عاطفه قهريه عاطفه قهريه عشان كده يقول لك على المولود الضعيف الجبار يقول لك هو ضعيف بس جبار الدنيا كلها متسخره عشانه لو عيط الساعه 3 بالليل البيت كله يتقلب عشانه تخيل انت بعد كل حب الانسان لده وبعد عاطفه الامومه المهوله ربنا يقول لك يوم ترونها اول عاطفه هتنهار عاطفه الامومه او اكبر عاطفه بشريه في الحياه هتنهار مع اول لحظات يوم القيامه امال الشاب اللي قاعد وسطنا وبيحب بنت العاطفه بتاعته دي هيحصل فيها يوم القيامه امال ال ال البنت اللي اتجوزت وخايفه جوزها يبص لغيرها فماشيه متبرجه عشان تفضل شغله عينيه وتفضل حلوه في عينيه العاطفه دي يحصل لها يوم القيامه امال اللي عصى ربنا عشان اصحابه العاطفه دي هيحصل فيها يوم القيامه اذا كان اقوى عاطفه بشريه في الحياه هتنهار هتنهار مع اول لحظات يوم القيامه ده في ام هنديه لما اولادها الاثنين التوأم اتولدوا عمي ضحت بالقرنيتين بتوع عينيها عشان يتزرع لده قرنيه ويتزرع لده قرنيه هتعيش عمية طول حياتها بس عشان ضناها يشوف عشان اولادها يشوفوا عشان اولادها يشوفوا نور الدنيا متخيلين يعني ايه امومه دي ترمي ابنها مذهوله في يوم من الايام ايه يوم القيامه ده يا جماعه ايه الاخره دي يا اخوانا هو اللي احنا بنعمله ده استعداد للكلام ده هو لما ربنا يقول يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يعني مش الام هترمي ابنها ده تتمنى ان ترميه في جهنم ترميه في الحطمة ترميه في لظى ترميه في سقر ترميه في ياكل من الزقوم ويشرب من الحميم ضناها بس هي تنجو يبقى ايه النار دي يبقى ايه القيامة دي اللي ممكن توصلك في يوم من الايام انك تفكر بالطريقة دي يبقى القيامة دي ايه يبقى كان في عاطفة تستاهل انك تعصي ربنا عشانها يبقى كان في ما هو الكلام ده بيوصل لك ايه بيوصل لك فوق الموضوع اكبر من كده الموضوع اكبر من اللي احنا بنتصوره واحد يقول لك زهد في الدنيا لا اصل برضه الزهد مش معناه يا ابني فوق يا ابني الكلام ده لو دخل في قلبك هتعرف يعني ايه زهد في الدنيا يا بنتي الكلام ده لو دخل في قلبك هتعرفي يعني ايه دار اخره انما لما الكلام ده الاول يدخل في قلبنا وهو ده الفرق بيننا وبين الصحابه واحد صاحبي ولع عليه السخان وهو بيستحمى ان حمام ولع نار بيقول لي امي دخلت النار جابتني من النار وخرجت امه دخلت النار جابته من النار وخرجت انت متخيل انك تلاقي دورة المية بتاعت الحمام ده ايه يعني ربنا يعافينا اجمعين ولع نار وواحد صاحبك جوه تدخل النار تدخل الحريقة تجيب صاحبك وتخرج الام دي ممكن في يوم من الايام تمسك ضناها ده اهو تقول ارميه في جهنم بس انا انجو ارميه في النار بس انا انجو يبقى ايه يوم القيامه ده ايه يوم القيامه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه ولا يسال حميم حميمه ولا يسأل حميم العاطفة الحميمية الملتهبة جوه القلب انت لو شفت ابنك او شفت جوزك او شفت حبيبك او شفت حد انت متعلق بعربية خبطاء ومتكوم على جنب الشارع هتجري عليه وهتسأل وهتطلب اسعاف وهتجري بقى على المستشفى ربنا بيقول لك يوم القيامة محدش هيسأل في حد محدش هيعبر حد ولا يسأل حميم حميمة مش مش مش يعني مش هيسأل فيه اصلا مش هيسأل ماله اصلا ليه تخيل ايه اللي انت فيه عشان ده يحصل يوم ترونها يوم ما تشوفوها ده انتوا لسه ما دقتوهاش ده انتوا لسه ما حصلش حاجة فيها منها فيكم يوم ترونها تذهل لفظ الذهول لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة في هذه الآية ذهول تذهل كل مرضعة عما أرضعت فعبرت السلام 98 لما أم وأب جابوا ابنهم حطوه في العوامة اللي معاهم الوحيدة واخته معاه و و واختاروا ان هم يموتوا محروقين العباره كان نصها محروق ونصها بيغرق اختاروا يموتوا محروقين عشان ابنهم وضناهم ينجو ام واب الاثنين قرروا في هذه اللحظه الرهيبه اسال الله الا يرينا مثل هذه الاحداث واسال الله ان ينجي المسلمين اجمعين من الكوارث واسال الله ان يتقبل من وجد مثل هذا في الشهداء تخيل يختاروا ان ضناهم ينجو وهما الاتنين يولعهم ويغرقهم دول يوم القيامة ايه اللي هيحصل عشان يقولوا نرمي الولد ده نفسه والبنت الصغيرة ده نفسها نرميهم في جهنم يتخلدوا فيها بس احنا ننجو يبقى ده ده شيء رهيب يا جماعة ده موضوع كبير قوي يا اخوانا اللي يخلي الانسان يفكر في يوم من الايام بالطريقة ديت كل الكلام ده معناه ايه معناه ان حاجة ما تتفهمش انما خد بالك انك في يوم من الايام هتفكر كده خدي بالك انت في يوم من الايام هتفكري كده اهو التفكير اللي انت مش متخيله ان في بني ادم يفكر بيه فمن الوقت امني نفسك عشان لما اللحظه دي تيجي تبقى انت في الامن ما انتش في موقف الفزع ده وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها كل ذات حمل تخيل كل الكائنات الحوامل الحيتان الحوامل الأسود الحوامل النمور الحوامل ال ال القطط والكلاب الحوامل كل الكائنات الحوامل هتجهض البني ادمين الحوامل الستات الحوامل انت عندك على وجه الارض 70 مليون امراه حامل يبقى 70 مليون سقاطه طب يعني ايه تضع كل ذات حمل حملها معناه ان الفزع وصل لدرجه انقباض جوه الجسد فبدات الانقباضات توصل للبطن وللرحم فبدا يحصل سقطات طبيعيه وتضع كل احيانا يا جماعه يعني لو احنا قاعدين دلوقتي في المسجد ودخل علينا خمسه برشاشات عايزين يقتلونا كلنا ممكن تلاقي واحد اعصابه قويه فيقف ويقول انا ما يهمنيش الموت وممكن تلاقي واحد يقعد ينام في الارض ويقعد يصرخ ويصوت ابوس ايديكم ما تموتونيش انا مش عايز اموت انا عندي عيال فدايما الناس في الصدمات بيبقى عندها قوه احتمال مختلفه انما ربنا بيقول لك هنا طد يوم ترونها تذل كل مرضعة وتضع كل ذات حمل حملها يعني الموضوع مفيش حاجة اسمها فيه تماسك مفيش فيه تماسك اللي ربنا مش هيثبته مش هيقدر يتماسك وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى يعني اول حاجه القيامه ضربتها العواطف اه تضع يوم ترونها تذهل كل مرضعه العواطف عاطفه الامومه عاطفه الحب اول حاجه ضربت العواطف بعد كده لما يوم القيامه شد اللي اتضرب الجسد بقى مش العواطف مش النفسية الجسم نفسه تضع كل ذات حمل حملها لما يوم القيامة شد اللي اتضرب العقل بقى المرحلة الثالثة اللي بتتضرب يوم القيامة العقل اتضرب وترى الناس سكارى طب ربنا في اول الايه قال يوم ترونها ما قالش في الاخر وترون الناس سكارى قال وترى ليه لان خلاص ما عادش ترون الناس ده الناس نفسها هم اللي سكارى مين هيشوف مين ما حدش دارب حد اصلا وترى الناس سكارى الناس ماشيه بتترنح الناس ماشيه مخموره في الشارع سبعة مليار بني ادم ماشيين بيهذوا هذيان في الشارع من الصدمه العصبيه اللي حصلت لهم وترى الناس سكارى سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد هو فين العذاب ده يا جماعة فين العذاب ده يا شباب فين العذاب ده يا بنتي عذاب ايه يا اخوانا ده لسه ما فيش حد فيهم وقف في, في ظل ال... في, في, في, في حر الشمس يا جماعه ده لسه ما فيش حد فيهم دخل جهنم يا جماعه ده لسه ما فيش تعذيب ده كل ده رؤية يوم ترونها وترى ده كل ده مجرد مشاهد بس اتشافت محدش لسه اتعذب تخيل ان ده ربنا قال ولكن عذاب الله شديد عايزين يا اخوانا يعني نحاول نعيش مع ايات الاخره في القران عايزين نحاول نتخيل من الايات اللي تذهل قلبك في القران قول الله سبحانه وتعالى وهو بيوصف لك اللحظات الاولى مش في يوم القيامه بقى اللحظات الاولى في النار وفي الجنه اللحظات الاولى يعني شوف ربنا بيصور لك مشهد غريب جدا يقول لك اسمع كده اسمع بقلبك ركزي كده بقلبك شوفوا ربنا بيقول لك هذان هذان هذان يعني ايه لما اقول لك هذه الساعة يبقى الساعة دي قدام عيني وبقول لك ايه يبقى حاجة متشافة حاجة محسوسة وملموسة ومرئية هذه الساعة يبقى هذا دي بتشير لحاجة قدام عينيك انت شايفها فربنا بيقول لك المشهد ده انت لازم تشوفه بعينين قلبك المشهد ده انت لازم تعيشيه بقلبك كأنك انت شايفاه قدام عينيك اهو هذان خصمان اختصموا في ربكم في ربهم فالذين كفروا اسمع بقى ده الايات دي نازله في اول ثلاثه برزوا من جيش المشركين في بدر برزوا ثلاثه من جيش المسلمين في بدر راس الحرب يا جماعه عارفين يقول لك الطلعه الجويه في حرب 73 اه راس الحرب يا جماعه اللي كانوا راس حربة للكفر وراس حربة للدين ربنا بيقول لك دول بيحصل لهم ايه ودول بيحصل لهم ايه انا عايزك بس تتخيل المشهد اللي هيحصل دلوقتي هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا شوف ست جمل نارية ست جمل كل جملة منها تخلع القلب خلع واحد قطعت لهم ثياب من نار ثياب من نار ازاي يا رب هي النار بتبقى قماش يا رب هو ممكن واحد يلبس حريقة هو ممكن واحد يلبس نار طوب نار متفصل على قد جسمه قطعت لهم ثياب من نار اتنين يصب من فوق رؤوسهم الحميم الحميم يا رب ده ده الحميم ده زي الحمم البركانية المعادن اللي من كتر الغليان دابت يا رب الحمم البركانية ده يا رب تخلي البني ادم يعني تخلي البني ادم ايه ده مش ينصهر في لحظة ده ما عادش يبقى له معالم اصلا في لحظة يوم هذان خصمان اختصوا في ربهم فالذين كفروا واحد قطعت لهم ثياب من نار اتنين يصب من فوق رؤوسهم الحميم تلاتة يصهر به ما في بطونهم والجلود أربعة ولهم مقامع من حديد خمسة كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ستة وذوقوا عذاب الحريق ايه الانتقام ده يا جماعة ده عذاب انتقام العذاب اللي موصوف ده عذاب انتقام انتوا عارفين وربنا بيقول لهم مقامع من حديد الواحد بيفتكر اهل الباطل اللي قمعوا المؤمنين اهل الباطل اللي كان عندهم آلة قمع يقمعوا بها الملتزمين يقمعوا بها اللي عايز يتدين يقمعوا بها اللي عايز يقول كلمة حق في وجه الظالم الواحد بيحس ان يعني ايات النار جايه مع كل الات التعذيب اللي الانسان اخترعها للانسان اللي اهل الباطل اخترعوها عشان اهل الحق ربنا بيقول لك قطعت قطعت ده فعل ماضي يا جماعه وقطع ده بوزن التشديد معناها السرعه يعني الراجل ده بيموت والملائكه بالسرعه بتفصل له من جهنم ثوب يلبسه وقطع ده لفظ فيه شده اللبس ضيق جدا النار هتفضل لامسه جسمه ولامسه جلده 24 ساعه هيصحى لابس نار وينام لابس نار ويبدلوا عليه اطقم نار والعياذ بالله انت متخيل يعني ايه انسان لابس نار انسان لابس نار وهو لا يستطيع ان يفارقه ولا يستطيع ان يخلعه والعياذ بالله قطعت لهم على قد مقاسهم ثياب من نار انسان هيعيش بالمنظر ده يصاب يصاب ده فعل مضارع بقى يعني معناه ان هيقوم مرمي في زنزانه في جهنم ويفضل يتعذب بانواع العذاب ده باستمرار يتعذب بيه ويرجع يتعذب بيه يصب من فوق رؤوسهم الحميم الحمم البركانيه الجهنميه دي تتصب على دماغه تسيح دماغه تنزل في البطن تصهر البطن من جوه يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به انت عارف يعني ايه انسان مش قادر ياخد نفسه مش قادر المرة دي انت بتحاول يعني يقول لك عذاب الغرق ده صعب قوي لان واحد قعد دقيقة ما ياخدش نفسه عما مات انسان عايش من ضمن انواع العذاب عذاب قطع النفس والعياذ بالله عذاب قطع النفس كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها يعني ايه اعيدوا فيها يعني الملائكة بتاعت العذاب تسيبهم يهربوا من الزنزانة ويهربوا من دركة العذاب اللي هم فيها ويقربوا من ابواب جهنم واول ما يحسوا انهم خلاص هيهربوا ومحدش واخد باله منهم يقوم مقبوض عليهم تعالوا العذاب ده اسمه عذاب ايه ايه ايوه سبع كلمة صح لا لا اسمه إيه نفسي صح ايه في النفس بقى سمعت الكلمة دي ايوه التيئيس التيئيس انه يأسوه يعني لو من اولها منعوه من خروج الزنزانة انما دسبوه يظن انه هيخرج لحد ما خلاص قرب تعالى انت فكرك انك بعيد عننا ده انت كل الكاميرات عليك تعالى عذاب التيئيس والعياذ بالله وبعد ما يأسوه رموه في الزنزانة تاني يتقال له وذوقوا عذاب الحريق اتحرقوا اتحرقوا والعياذ بالله دوقوا الحرق والعياذ بالله كأن الملائكة نفسها قلوبها مليانة غيظ عليهم والعياذ بالله ايه ده يا جماعة ده ده الراجل ده ربنا بيوصف عذابه وجثته لسه ما وعدتش جثته لسه الدم بيفور منها امال شوفوا ربنا بعدها سبحانه وتعالى الاخر ده يا جماعه والله يا اخوان احنا غافلين والله يا اخواتنا احنا غافلين يا جماعه هنفضل في غفله لحد امتى يا اخوانا مش هيفوقنا غير هذا الكتاب مش هيفوقنا غير ايات الجنه والنار والقيامه في هذا الكتاب بس نقراها صح يا جماعه الشهرين دول ان شاء الله شهر قرايه القران صح نقف قدام الاخره نغسل قلوبنا بيها عشان على اخر رمضان ان شاء الله الايات دي تخليك تقع من طولك وانت بتصلي يغشى عليك وانت بتصلي بعدها ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات يا ربي ايه ده هو بعد الايات بتاعت المقامه دي إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير نقف مع هذه اللحظات الأولى من الجنة برضه ولكن بعد أذان العشاء إن شاء الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى أما بعد قطعت لهم ثياب من النار يعني يا جماعة هو في ناس اول ما تموت هتخش جهنم ها أه؟ جوه جهنم اول ما يموتوا هيخشوا جهنم يا اخوانا هو مش اللي بيموت لو عليه عذاب يتعذب في قبره هو عذاب القبر ده درجات اصلا هو في واحد ممكن يتعذب في قبره وواحد يترمي في زنزانه من زنازين جهنم اول ما يموت والعياذ بالله هو نعيم القبر ده برضه درجات في انسان ممكن ينعم في قبره وإنسان أول ما يموت إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار أنت متخيل يعني الوصف الملكي ده شكله ايه يعني قصور الامراء دايما تلاقيها معموله في السعوديه دايما تلاقي قصور الملوك دايما تلاقي قصر ملك السعوديه مثلا في المدينه فوق جبل قصر ملك السعوديه في مكه فوق جبل قصر يعني دايما ما تعرفش ايه العله بس هو دايما كده تلاقي قصور الملوك يجي لك على جبل كبير كده ويقوم حافر لك مجرى جوه الجبل وسلالم جوه الجبل ويقوم بني لك على قمه الجبل القصر فكل الناس تبقى ماشيه في البلد وقاعده تبص للقصر يا نهار ابيض ايه ده يا ترى في جوه هنا ايه يا ترى ايه اصناف النعيم اللي ها يعني اللي يعني يا ترى القصر ده جواه كام كيلو لحمه الوقت مثلا يعني مثلا على سبيل المثال وفي كام علبه عصير الوقت جوه القصر ده مثلا يعني ده لو واحد طيب زي حالاتي وحالاتكم يعني ممكن واحد يبقى ها ف دايما تلاقي قصور الملوك معموله بطريقه معينه فربنا يقول لك لا ده قصورك في الجنه تجري من تحتها الانهار انت متخيل فينيسيا المدينه العائمه بتاعت ايطاليا ديت اللي البيت حوالين الماء من كل اتجاه برضه ده مش تجري من حولها الانهار ده تجري من تحتها الانهار تجري يعني بيوت الدنيا يا جماعه تجري من تحتها مواسير الصرف الصحي انت عارف يعني ايه تجري من تحتها الانهار انت عارف المنظر ده وصفه ايه انت عارف ده معناه ايه معناه في غاية العجب عجب يا جماعة انك انت قاعد في قصر والانهار قاعدة تجري من تحته يحلون فيها يحلون الحلاوة بقى الحلاوة يعني يقول لك البنت بتلبس حلية ليه عشان تبقى حلوة ليه عشان اللي عايز يتجوز يقول لك انا نفسي اتجوز دي فتبقى حلوة يحلون فيها ده ده نعيم الرجالة امال نعيم النساء شكله ايه اذا كان الرجال ممكن تلبس من هذه الحلية امال الذهب بتاع النساء شكله ايه يحلون فيها من اساور قال لك اساور دي جامعة جامعة ايه جامعة اسورة قال لك ده اسورة دي جامعة برضه جامعة ايه جامعة اسوار يعني اساور دي جامعة الجامعة انت عارف لما دخلك محل فيه 5000 طقم مجوهرات واقول لك اختار الطقم اللي يخطف عينيك يعني الجنة فيها كمية من تشكيلات الازياء والمجوهرات وتخيل بقى تشكيلات مجوهرات الجنة دي شكلها ايه شوفوا يعني انتوا عارفين يا اخوانا اما اقول مثلا تشكيلات المجوهرات فممكن واحد قاعد وسطنا كده يقول اه ماشي كويس حلو ان شاء الله نبقى نشوف بكره بقى اه انما لو فينا واحد مين يا جماعه اللي, اللي, اللي الكلمه دي ممكن تخطف قلبه مين اللي الكلمه دي تخطف قلبه ايه لو واحد ملياردير قاعد وسطنا فاهم يعني ايه مجوهرات انما يا ابني انت هتفهم مجوهرات يعني منين اصلا انت لا تاكل يا ابني انت لا تاكل يا ابني اللي يفهم كلمه مجوهرات يا, يا كان اخويا كده مره بتكلم معاه فدخلنا محل كده ايه يعني ناكل ربع مشكل كده من الحاجات اللي جنبنا هنا دي كده فبقول يا المحل ده مبهر فاخويا يعني ايه يعني يعني يعني دخل محلات شويه عني يعني فيقول لي يا ابني اصل انت ما شفتش مطاعم اصلا انت انت لو فاهم يعني ايه مطاعم هتعرف انك قاعد في مكان اصلا يعني ما حدش ينفع يقعد فيه اصلا يعني انت انا قاعد مبهور وده بيقول لي يا ابني انت ما شفتش مطاعم فساعات الواحد كده يعني ممكن يطلع على حاجات افتكر كلمه اخويا يبدو ان انا فعلا ما شفتش مطاعم فاخوانا اللي اللي الكلام ده يشده اللي فاهم الكلام ده اصلا انما واحد يقول لك يعني انتوا مجوهرات يعني يعني زي الخاتم الذهب اللي بشوفه في المحل وانا ماشي من بره يا ابني انت مش عارف يعني ايه مجوهرات انت ما شفتش المجوهرات والاحجار الكريمه وحبايه اللؤلؤ اللي بكام مليون والعقد اللي مش عارف ب 100 انت ما شفتش الحاجات دي فانت يعني يعني انت قاعد تتخيل اللي الكلام ده ممكن يلهي في قلبه ايه اللي عايش الكلام ده او اللي شاف الكلام ده او اللي شاف فيه ابداع البشر وصلوا لدرجه من الابداع في جمال هذه الاشياء لدرجه ايه فربنا يقول لك يحلون فيها من من دي معناها تخيل بقى ملايين اللطف من المجوهرات وانت بتنقي كمان منها من اساوره من ذهب ولؤلؤه وكمان اطقم من لؤلؤ ولباسهم فيها ولباسهم فيها حرير الحرير ده زمان كان بيتباع وزنه ذهب ولا يزال الى الان هو اغلى نوع قماش موجود على وجه الارض يعني تخيل كده الحرير ده كان زمان ما بيجيش غير من الصين لحد ما عرفوا يقربوا دوت الاز دي من الصين فبدات الناس انما انت متخيل الرفاهيه النعيم ده اسمه نعيم ايه النعيم ده اسمه ايه نعيم التميز داخل الجنة يعني ايه يا جماعة اصل الجنة دي درجات ان ربنا يديك قصر بالمنظر ده وتجري من تحته الانهار وتنزل تصب على باقي اهل الجنه وربنا يلبسك الحلي دي مخصوص وربنا يلبسك اللبس اللي يخطف العين ده مخصوص يبقى ربنا يريد ان اهل الجنه نفسهم يبصوا لده ويقولوا مين ده يا جماعه الجنه فيها تميز زي ما الدنيا فيها تميز اوعوا تفتكروا ان الجنه كل الناس زي بعض اوعوا تفتكروا ان الجنه كل الناس الجنه كل الناس راضيه كل الناس سعيدة انما مش كل الناس زي بعض زي ما في الدنيا في واحد ممكن مثلا لو نزل بلد البلد تتقلب عشانه الجنة كده زي ما في الدنيا في ناس عندها يعني ربنا مديها ارزاق خاصة بهرة الدنيا كلها بالمجوهرات اللي ربنا اداها لها والاموال اللي ربنا اداها لها الجنة كده يا جماعة الجنة فيها نعيم تميز بس الدنيا ربنا ممكن ادى لواحد كافر الكلام ده انما الجنة على حسب العمل الصالح نعيم التميز مين اللي خد النعيم ده اللي كان راس حربة للدين اللي وقت ما الناس كانت نافرة عن الدين هو اللي شال دين اللي وقت ما الناس ما كانتش عايزة تشتغل في الدعوة هو اللي اشتغل فيها هو اللي شال الدين وشال قضية الدين المقصد يا اخواني في الله ان قضية الاخرة دي مش لعبة يا جماعة يا جماعة بلاش نقعد نقول بقى النار الجنة القيامة انت عارف يا ابني يعني ايه النار لما ربنا يقول لمحمد بن عبد الله وما ادراك ما هي انت تعرف يعني ايه النار لما ربنا يقول للنبي وما ادراك ما يوم الدين وما ادراك ما القارعه انت تعرف يعني ايه يوم قيامه لما ربنا يعلم النبي والنبي يقول لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر انت تعرف يعني ايه قبر انت تعرف يعني ايه موت انت تعرف يعني ايه نعيم وعذاب يا اخواني في الله لما ربنا يقول ان وان يوما عند ربك كالف سنه كلمة تزلزل القلب وتزلزل الكيان يوما يجعل الولدان شيبا مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم تعرف يعني ايه احساس انسان عينيه مش قادرة تقفل من الفزع اللي هو فيه انت عارف يعني ايه يخرجون من الاجداث ها مهطعين الى الدهر يخرجون من الاجداث كانهم جرد منتشر انت عارف يعني ايه يوما يجعل الولدان شيبه اوصاف القيامه في القران تشيب العقل تزلزل القلب تزلزل الكيان لما ربنا يقول لك تذهل كل مرضعه عما ارضعت توقف اي ام ماسكه ضناها في ايديها وقول لها لو سمحت يا امي هتقول لك نعم يا ابني او نعم يا اخويا اي حاجه قول لها لو شلت ابنك من بين ايديكي وحطيت مكانه خمسين مليار دولار اه هتبص لك من فوق لتحت على انك انسان ما انتش فاهم اصلا يعني امومه وسيبك وتمشي يعني معنى ان الام ترمي ضناها في الارض امال الفلوس هيبقى قيمتها ايه بقى اسال اي ام كده ابنك الاغلى ولا مليارات العالم هتقول لك ولا في ضفره مليارات العالم يبقى معناها الدنيا دي هتبقى ايه يا جماعه معناها ان يوم القيامه ده هيجي هيخلي الدنيا قيمتها ايه لو يوم القيامه ده جه في قلبك الدنيا هتبقى دي قيمتها من الوقت لو الدار الاخره والجنه والنار جم في قلبك الدنيا دي هتبقى قيمتها من الوقت اتكلمنا في الكلام ده يعني سبحان الله العظيم المفروض كان في مشاهد كتير جدا المفروض نقف معاها ولكن مش القضيه احنا هنقف مع مشاهد ايه القضيه يا ابني في حاجه انت بتفكر فيها دلوقتي ولا لا قضيه الاخره يا جماعه يا اخوانا احنا بدأنا الكلام واحنا بنتكلم عن رمضان وبنقول تخيل لو انت راكب عربية على سرعة 180 كيلو على الطريق السريع وفجأة لقيت عربية جاية في وشك لا يمكن هتقدر تفرمل طب لو العربية مرسيدس والله يا ابني ولو العربية همر ما في فرامل في الدنيا تعرف تتعامل مع هذا الموقف اللي بيتعرض للموقف ده ربنا يعافينا دول اللي بيموتوا في الحوادث او العربية بتاعتهم بتتقلب وبيموتوا في الحوادث مفيش يا ابني انت ماشي على 180 في انشغال قلبك بالدنيا قلبك دايس بنزين في طريق الدنيا اوعى تفتكر انك هتعرف تفرمل يوم واحد رمضان واول ما تلاقي انشغال دنيوي جاي عليك هتعرف تفرمل وتقول له لا مش وقتك والله حبيبي هتخبط فيه هتخبط فيه مش هتقدر قلنا ان لازم نفرمل من الوقت يا جماعه قلنا ان مفيش حل لتلافي الحوادث غير انك انت تفرمل من بدري لازم تفرمل من اول رجب عشان تعرف تدخل رمضان وانت ما انتش خابط ما انتش عامل حادثه انما حوادث اول رمضان اللي بتحصل لكل من لم يستعد لهذا الشهر يعني ربنا يحفظنا يا رب ده بسبب ان هو ما فرملش من بدري لازم تفرمل من بدري يا جماعه الكلمه اللي اتحرم بسببها سيدنا كعب بن مالك من اخر غزوه مع النبي عليه الصلاه والسلام غزوه تبوك الكلمه اللي بسببها ربنا قال وعلى الثلاثه الذين خلفوا واتقال ان هو من الثلاثه الذين خلفوا كانت كلمه انا قادر على ذلك ان شئت انا اقدر اوعى الشيطان يخمك في نفسك اوعى كل سنه تتغر في نفسك ويتقالك انك قادر على العبادة بس لما يجي رمضان ان شاء الله هتشوفه لان اتى رمضان لترون ما اصنع حبيبي مش هتصنع حبيبي هتصنع اللي صنعته كلمة قطعت قلبي وانا قاعد مع مجموعة من اخواني من كذا يوم والله يا جماعة كلمة يعني لم اتخيل لم اتخيل ان في اخ اصلا يقول الكلمة دي لم اتخيل واحد بيقول انا من رمضان اللي فات لحد النهارده ما قعدتش ولا جلسه ضحى يا نهار ابيض انا اعرف ناس من رمضان اللي فات لحد النهارده ما ضيعتش ولا جلسه ضحى الا ان هي تعد لك تقول لك يوم كذا عشان كذا ويوم كذا عشان كذا يقول بيقول لي انا من او من, من رمضان اللي فات لحد النهارده ما قعدتش ولا جلسه ضحى انا انا ماشي بعدها في الشارع ايه ده هو في كده يا جماعه هو في انسان دمه بارد في دينه للدرجه دي يا جماعه هو في انسان بقاله سنه ما قامش ليل وعادي وعايش وما جالوش ذبحه ربنا يعافينا اجمعين يا رب وما ماتش وما قلبش الدنيا عشان يشوف المصيبه اللي هو فيها هو في ناس يا جماعه دينها رخيص عندها كده هو في ناس يا جماعه هاديه تجاه امور الاخره بالمنظر ده ان انسان ان اخ يقول لك انا من رمضان اللي فات ما ختمتش المصحف ما فتحتش المصحف انا من رمضان اللي فات ما قمتش ليل ليه يا اخوانا ليه وهو كان مقطع سجاجيد الصلاه رمضان اللي فات لانه كان بيعلي من غير اساس ارموا اساس الوقت يا اخواني دعاء رمضان بس ممكن يغير حياتك اعتكاف رمضان بس ممكن يغير حياتك تهجد رمضان بس ممكن يغير حياتك صيام رمضان لو اتصام صح بس ممكن يغير حياتك رمضان ده ألف حاجة كل حاجة منهم ممكن تغير حياتك النبي عليه الصلاة والسلام قال انتظار الصلاة بعد الصلاة انك تصلي الظهر وتفضل قاعد في المسجد تعبد ربنا لحد العصر استعدادا لصلاة العصر اللي كلها ما بتاخدش تلت ساعة تقعد ثلاث ساعات تستعد لتلت ساعة يعني الاستعداد يبقى عشر اضعاف العمل نفسه عشر اضعاف يا شباب يا شباب في ناس بالنسبة لها رمضان خبطة العمر وناس بالنسبة لها رمضان اه عارف يعني ايه خبطة المفرط رمضان بالنسبة له خبطة السنة يقول لك هخبط لي خبطتين في العشرة الاواخر وابقى من اهل الجنة واعيش شبابي باقي السنة المقتصدين بالنسبة لهم رمضان شحنة السنة يعني ايه يقول لك انا هعبد صح في رمضان عشان طول السنة بقى ما اقعش في معاصي سر ما اقعش في علاقة حرام ما اقعش في, في نظر لحرام افضل مظبط نفسي كده ملصم نفسي لحد ما يجي رمضان اللي بعده وفي المجتهدين بالنسبة لهم رمضان حصاد السنة يقول لك رمضان ده لا شحنة السنة ولا خبطة السنة ده رمضان ده انا بقوم الليل طول السنة عشان اعرف اقوم في رمضان ليه لان ليلة واحدة في رمضان خير من الف شهر يعني ب 83 سنة عبادة يعني ليلة واحدة في رمضان افضل من عمرك كله وخد بالك 83 سنة عبادة مشفيين انما انت لو عشت 60 سنة منهم 20 سنة نوم ومنهم 15 سنة قبل البلوغ ومنهم خمس ست سنين مواصلات واتصالات و... ولغو ومنهم سبع ثمان سنين مش عارف عامل ايه ونازل منين وجاي منين يا دوبك في الاخر لو انت مجتهد هيصفصفوا على 10 سنين يعني ليله واحد 10 سنين عباده يعني ليله واحده في رمضان ممكن تبقى افضل من عمرك 8 اضعاف او 9 اضعاف ليله واحده بس ليله واحده ففي ناس بتبص رمضان ان هو خبطه السنه هخبط لي خبطتين فيه واعصي ربنا زي ما انا عايز بعد كده وناس بتبص رمضان انه شحنه السنه هجتهد فيه وافضل ملصم نفسي طول السنه على الشحنه بتاعته والناس بتبص رمضان انه حصاد السنه ان رمضان اخطر من انه يبقى خبطه او يبقى شحنه يا ترى انت من انهي نوعيه اخواني واحبابي في الله إيه إيه إيه يعني يعلم الله سبحانه وتعالى كم احبكم في الله ويعلم الله سبحانه وتعالى يعني يعني مقدار العواطف اللي في قلوبنا تجاه بعض يا اخواني يعني المفروض ان احنا نبقى اكتر ناس في الدنيا بتحب بعض المفروض ان احنا نبقى اكتر ناس في الدنيا حريصه على بعض الشهرين دول باذن الله سبحانه وتعالى خلاص بقى حدش يضحك علينا فيهم تروح الليله باذن الله لو ما انتش بادئ ختمه تبدا ختمه ولو انت ماشي في ختمه ابدا يا ابني اقرا صح كل ما تيجي عند ايه جنه ايه نار ايه قيامه يوما يجعل الولدان شيبه اوعى يا ابني تمشي يا ابني ماشي ورايح فين تعالى اقف بس اركز كده اهدى اهدى اهدى يا ابني ربنا يهدي سرك اهدى حبيبي يوما يجعل الولدان شيبه اقف يعني ايه يا رب يعني ايه اقرا تاني ما فهمتش اقرا تالت ما فهمتش اقرا رابع هتفضل تكرر الواحد جرب الطريقه ديت مره في رمضان وراح في سنه ثالثه اجيب ايه عن عظمه الله اقراها واكرر مش حاسس طب تيجي ايه بعدها له مقاليد السماوات والارض اقعد اقرا واقوم واروح واجي برضه مش حاسس يوم يجي ايه بعدها يبسط الرزق لمن يشاء اقعد اكرر والله يا اخواني شويه ولقيت الواحد قلبه اتغير تماما ولقيت ايات عظمه ربنا ممكن تحدث في قلبك تغيير تاني خالص اتعبهم عشان تجنوا يا شباب باذن الله سبحانه وتعالى التوصيات النهائيه بالنسبه لرقم الواتساب او الواتس اب باللغه المصريه يعني بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى يعني اللهم لك الحمد يعني احنا بدأنا بس الاسبوع ده بحوالي رسالتين تقريبا بس يعني بإذن الله ولكن واحدة واحدة كده لان الرقم يعني درجة المشاركة فيه او الاشتراك فيه يعني ممكن تكون بس ايه سرعتها كبيرة شوية ف يعني تسجيل الاسماء نفسها وكده بياخد وقت فانا بذكركم تاني بالرقم بحيث ان احنا كلنا نبقى اسرة واحدة كده يعني كأن احنا عايشين مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى يقدر يعني اقدر ان ايه ان يعني بدل ما بنلتقي مع بعض مرة واحدة في الاسبوع لا يبقى لنا لقاءات تانية على وسط الاسبوع جه موسم عبادة جه حاجة ايمانية مهمة جه حدث ايماني مهم يبقى نقدر ان احنا نوصل لبعض بسرعة عايزين نعمل مظاهرة فعايزين نلم بعضنا بسرعة مثلا مثلا يعني ها مش انتوا بتوع مظاهرات برضو ولا ايه شكلكم كده بتوع مظاهرات فالرقم قلنا ان هو صفر عشرة اتنين تلاتين تلاتين مية صفر عشرة اتنين تلاتين تلاتين مية بإذن الله سبحانه وتعالى آه، آه، بذكركم تاني بقى يعني رمضان اقترب يا إخواني في الله فممكن بعض الطلبة والطالبات يقول لك أنا مش هاجي التحفيظ تحفيظ القرآن يعني مش وقته اوعى تقطع حبل بينك وبين الله تعالى ولو مرة في الأسبوع تعالى ولو نص صفحة في الأسبوع تعالي ولو هتراجعي بس مش هتحفظي جديد إنما اوعى تقطع عمل ربنا فتح لك بابه عشان تلاقي بعد الامتحانات إن شاء الله الطريق مفتوح قدامك عايزين بإذن الله أيام الامتحانات ديت نجتهد وكل حاجة إنما ما ننساش أبدا إن قلوبنا محتاجة تتشحن الشهرين اللي جايين دول مضمار جهاد يعني يعني ربنا يعيننا جميعا ونجتهد جميعا إن شاء الله الورش بعد الدرس مباشرة بإذن الله يعني أتمنى يا جماعة ان يبقى في تفعيل اكتر لدور الورش بيننا وبين بعض ان يبقى في لقاءات بيننا وبين بعض على مدى وسط الاسبوع باذن الله سبحانه وتعالى عشان لما يجي رمضان بقى يبقى احنا دخلنا في دم بعض نقدر ننطلق في العباده مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين اللهم بلغنا ليله القدر واجعلنا فيها من الفائزين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم طهر قلوبنا قلوبنا اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أنر قلوبنا بنورك يا نور السماوات والأرض اللهم أيقظ عزمنا اللهم اجعلنا ممن يتلون القرآن آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا منه ما جهلنا يا رب اللهم اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم لا تستبدلنا اللهم لا تتولى عنا اللهم استعملنا في الدعوة إليك يا رب اللهم استعملنا في نصرة دينك يا رب اللهم استعملنا في الصيام والقيام اللهم استعملنا في الصيام والقيام اللهم استعملنا في الصيام والقيام برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك